وودع سنين الألم وارجع بدمع الندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في قناة الرحمة يا حيران أيها الأحبة الكرام دائما في كل ليلة وفي كل لقاء في هذا الشهر الكريم نلتقي مع نقطة تحول تحولت إنسان أو أسرة أو مجتمع أو أمة من طريق الضلال إلى الهدى من طريق الظلام إلى النور من طريق الفقر إلى الغنى من المرض إلى العافية نقاط تحول فتعالوا بنا الآن نتكلم عند نقطة تحول بعنوان ما تحملش هم أنا عارف إنك داخل على العيد أنا عارف إن ممكن ما يكونش معاك وكثير من الناس ربنا بيبتليهم منهم من يحبهم الله سبحانه وتعالى ويا ريت ما يكونش العبد اللي بيبتلى ده أو ربنا بيعطيله هذا الأمر من الكرب والغم عذاب له في الدنيا قبل الآخرة لكن إحنا أتباع النبي طالما بنوحد الله ما توحد الله لا إله إلا الله وصلى على حبيبك النبي محمد أيام العيد داخلة علينا والكل عاوز يشتري حاجات ممكن ما يكونش معاك بس خلي بالك رزقك عند مولاك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يا أخي الحبيب عندنا والله العظيم طرق وخطوات لو احنا اتبعناها ممكن نحصل على هذه الأرزاق من رب الأرض والسماوات ربنا جعلها بين إيدينا احنا ليه ليه ما, بن... ما بنثقش فيما عند الله ربنا يقول وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين ليه ما بنصدقش ربنا ليه ما بنقولش احنا عندنا في الكتاب والسنة أشياء بتعنا على ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويغنينا ويكرمنا ليه ما بنقفش بالليل ندعو الله ليه ما بنخرجش مع خروج الشمس أو بعد يعني قبل خروجها نسبح الله بأسكار الصباح ونقول يا رب يا رب نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر ليه ما بنستعيدش الله من من غلبة الدين وقهر الرجال نصدق ربنا من ضمن الخطوات اللي ممكن ربنا يرزقك من خلالها حتى لو كان ما عادش الا يوم ولا اتنين انك تتصدق انك تتاجر مع الله انك تحقق الايه التي قال فيه فيها الملك سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله يا الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يعني إيه على قد اللي معاك طلع يعني معاك ألف جنيه طلع منه يا أخي طلع منه يا أخي عشرة طب معاك عشرة جنيه طلع طلع منها يا عم جنيه ولو معاك جنيه ما تطلع ربع جنيه طب لو معاك ربع جنيه يا أخويا طلعه هو يعمل لك إيه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا اسمع بقى الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أذكر لكم قصة حدثت لي شخصيا عشان بعض الناس يقول لك ما تجيبناش من بعيد أنا مش هجيب لك من بعيد عشان تصدق قصة حدثت لي أنا شخصيا في زمن من الأزمنة سنة حوالي 94 أو 95 والله ما كنت لاقي حتى أشتري الدواء للولد وفي يوم من ذات الأيام وكنت أعمل في شركة مقابلة للمسجد الذي كنت فيه اسمه منار الإسلام ربنا يحفظ هذا المسجد ويحفظ أصحاب هذه الشركة وكان المرتب أيامها 180 جنيه كنت واخد شقة بالقسط وبدفع الكهرباء والنور والعملية يعني ما شاء الله فكنت بشتغل عشان أنفق على الدعوة وأشتغل وأجري وجاء علي رمضان ومرت الأيام ورمضان بقى زي ما انتم عارفين بينتقل فيه الدعاة والعلماء في الليالي والسهرات يدعون الله رب الأرض والسماوات فرمضان أخذ مني فلوسي كلها بل إن الشهر اللي بعده استلفته وعد رمضان وقبل الف- العيد ال- اللي هو العيد الأضحى وقبل عيد الأضحى طلبت مني زوجتي بعضا من المال لنشتري قميصا لولدي الصغير محمود ده احنا مش عارفين نجيب روشتات هنعرف نجيب قميص لان الولد فعلا كان القميص بتاعه اتقطع الكلام ده سنه 94 95 لحسن بعض الناس يقول لك الشيخ جاي يلم ولا ايه ففي يوم من ذات الايام طلبت مني زوجتي وهي لم تطلب من قبل وإنسانة طيبة محترمة فذهبت إلى صاحب العمل وقلت له أريد منك سلفة مستديمة فأعطاني سلفة مستديمة وأنا نازل وجدت أحد الناس أعرفه جيدا في حاجة أشد مني فقال لي أنا عاوز سلفة فخشيت أن أخرج من عند الرجل مكسور الخاطر فصعدت وسلمت على الرجل مرة ثانية لأن كنت لسه مخلص لخمسة سلف فخفت لا يقول لي لأ والناس المحترمة بأخشى أنهم يتعودوا على كلمة لأ فنزلت مش هقول لك ده خيرية مني لكن ده عاوز أقول لك أن صدق الله حتى لو كان اللي بيعمل الحاجة دي مقصر لكن الملك إذا تكلم فإن وعده الحق فوانا نازل كده قلت له خد يا ابن الحلال قال ليه ده قلت له يلا راجل قال لك مش سلفه خدها ليك خد الحاجه ديت وصليت العصر في المسجد الخاص بي ثم عدت الى المدينه وقلت في نفسي احاول بقدر الامكان ان اعمل نفسي غضبان حتى لا تكلمني زوجتي لانهم ما بيعرفوا ان انا غضبان محدش بينطق فتوه يعني فطلعت السلم وانا عمال افكر تعمل ايه يا شيخ تعمل ايه يا شيخ ما انت عارفين المشايخ بقى اعمل نفسك زعلان رحت ضرب الجرس لم اترك الباب لان سنه النبي الطرق ثلاث مرات على الباب ضربت الجرس ناسيا فلما فتحت الزوجه الباب قلت السلام عليكم قالت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قلت كيف تيكم قالت لي ايه كيف تيكو دي قلت لها عشان النبي لما كان بيبقى غضبان من البيت بيقول كيف تيكم لعائشه قالت لي يعني انت زعلان قلت لها ايوه جهزي لي المكان انام عشان قبل المغرب تصحيني بعد ما يأذن المغرب قالت لي لا ده انت عندك محاضرة في المسجد اللي قبلنا ده يعني البلكونة بتاعتي تبين المسجد فسحة كبيرة قدام البلكونة بتاع الشقة بتاعتي والمسجد باين ليا محاضرة كانت يوم حد بين المغرب والعشاء قلت لها ما تصحينيش إلا بعد الأذان ويقرب للإقامة صحيني عشان أصلي خلف الناس وأرجع أنا ماليش نفسي أقول محاضرات قالت لي أنت زعلان جدا قلت لها أيوه أنا زعلان نمت وقبل المغرب قالت لي بالله عليك تقوم لان انا شايفه سيارات واخوات منتقبات وناس و- وسيارات شكلها جديد يعني واقفه قدام المسجد يمكن الناس جايين لك عشان المحاضره عشان ربنا قوم فقمت هي بترسم على حاجه وانا برسم على حاجه تانية فنزلت قلت كده كده هي هتسمع المحاضره وانا ماشي بقى قلت اشتغل في الرقائق بقى والزهد اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وانا قلت بقى اشتغل بقى واعمل لدار غد رضوان خازنها النفس تبكي على الدنيا عمر بن الخطاب كان بيلبس المرقع يا جدعان وانا كل ده في بالي ان الزوجه لما روح تقول يلا بقى بس كان عمر بن الخطاب الثياب بتاعه في بعض الروايات 17 ركعه الواد عنده ركعتين سهله المهم دخلت للمغرب قرات الايات آه، من ضمنها طبعا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وبدأت أتكلم بس ما اتكلمتش بين المغرب والعشاء إنما اتكلمت حوالي ثلث ساعة مركزة في الزهد والرقائق وكل الكلام ده وأنا في نيتي إن الزوجة تسمع عشان ربنا يعديها سبحان الله ما كان في خاطري وأنا أفعل هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى سيعوضني خيرا وأنا جالس جلس أمامي رجل ليس عليه ثوب أهل مصر فقال السلام عليكم يا ولدي قلت وعليكم السلام قال يا ولدي أنا رجل عندي 68 سنة تقريبا ومن السعودية وجئنا إلى هذه البلاد لننظر المسجد الذي ساهمنا في بنائه اللي هو المسجد اللي انتوا فيه ده أنت إمام المسجد قلت له لا ولكن لي محاضرة هنا أجلس كل يوم أحد وأحدث الناس قال لي طيب أمي تريدك في السيارة قلت له والله أنا يعني كيف أتحدث مع النساء قال لي يا ابني بقول لك أمي قلت له يعني قال لي أنا عندي 68 سنة يا ابني شوف أمي عندها كام فخرجت معه أول ما رحت عند السيارة لقيت سيارة أول مرة أشوف شكلها يعني فأنا أنظر إلى السيارة والسيارة بيني وبين بلكونة شقتي اللي في الدور الرابع والأم بعد ما سلمت عليها بتقول لي يا ولدي آه، أنت الذي تحدثت الآن نعم إمام المسجد قلت لها لا أنا هنا اليوم فقط فقالت يا ولدي نحن من السعودية وبنينا هذا المسجد وجئنا قدرا في هذا الوقت لن- ل- ل- لنطمئن على المسجد ثم بحمد الله وجدنا آه، واحدا مثلك فاحنا هنحملك امانه قلت لها اتفضلي يا ام قالت هذا المبلغ من المال كان مبلغ كبير جدا وحبايبي بقى ما حدش يسالني عن المبلغ لان كان سنه 94 95 يعني خلاص اتوزع على الفقراء والمساكين قالت وزعه لله آه، وهذه امانه عندك واما هذا وجابت لي مظروف كده فانا في بالي بقول ايوه انا عاوز اما هذا ده ان اما هذا تقريبا ده هيبقى ليا فقالت وأما هذا إعانة لك على الدعوة واوعى تقول لي لا فقلت لها والله ما أنا قايل لا طبعا أنا بقول الكلام ده وأنظر إلى بلكونة مز... البيت بتاعي فالأم ضحكت فقلت يا أمي يعني م- ما تعجبيش من قولي فأنا بأرجع الذاكرة لآية من آيات الله وبعدين خلي بالك أنا بشكر الله ثم أشكرك لأنه من لم يشكر الناس لا يشكر الله لكن صدقيني الذي أجرى الإرادة في قلبك فامتدت يدك بالعطاء هو الله فشكرا لله أولا ولا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري فدعي الخلق للخالق فلله في خلقه شؤون فضحكت الأم وقالت يا ابن ربنا يبارك فيك وانصرفت وذهبت إلى بيتي طلعت السلم بقى يا عم بقى ثقة واثق الخطوات يمشي أول ما وصلت للباب ثلاث خطات مين الشيخ فتحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت الحمد لله نزلتك تصلي قلت لها أنتوا كنتوا عاوزين إيه قالت لا خلاص لو ما معكش خلاص ربنا إن شاء الله يعوضنا وإحنا كده كده بنخرجش قلت لها لا إن شاء الله أنا معايا إن شاء الله قالت لي ايه اللي معاك قلت لها اتفضلي قالت ايه ده قلت لها حدث كذا وكذا وهذا يوزع لله سبحانه وتعالى قالت والتاني ده قلت لها حصل كذا وكذا من الام وده خاص بينا قالت بتاعي انا اللي مصحياك وقلت لها والله هذا رزق الله سبحانه وتعالى ساقه الينا نشتري اللي احنا عاوزينه الولد ثم نتاجر مع الله سبحانه وتعالى الشاهد لا اقصد من ذلك خيريه في من فعل الامر انما مصداقيه لكتاب الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى اذا قال ووعد يفي بوعده وإذا تحدث الملك بآية من كتاب الله تاجر يا أخي اشتغل كما جاء في كتاب الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ما تخافش يا أخي ما تخافش والله ربنا يفرج همك وانت يا أختي ممكن ربنا يبعت لك بس ادعو الله سبحانه وتعالى أذكر أخ ليا بيقول لي والله يا شيخ أيمن جلست في ليلة العيد حزين باكي أنا وأولادي العيال يقولوا لي عاوزين اللبس وأنا عندي خمس عيال وفقراء جدا يقول لي يا شيخ أيمن وفي ساعة الليل أقول للأولاد الفجر هروح أجيب لكم وأنا عندي إحساس إن ربنا هيرزقني بيقول والأم تقول لي هتجيب منين يا فلان قلت لها يعني ربنا يجيب لنا إن شاء الله بيقولوا في لحظة من لحظات الليل سمعت طرق الباب ففتحت قبل ما اروح عند الباب لقيت مظروف اتحدف من تحت بقول البيت بتاعي عند الغيطان بقول بفتح الباب ما وجدت احدا امامي ففتحت المظروف كان في فتره بقى يعني قال وجدت 250 جنيه في فتره 250 جنيه دي تعادل يمكن 800 جنيه ولا اكثر فسبحان الله قال مسكت الحاجه كده ورحت صحيت الناس اللي بنشتري منهم وجبت الحاجات وفضلت انا وزوجتي نبكي طول الليل من الفرحه وندعو الله لمن ارسل لنا هذا المال ربنا كريم يا اخوانا يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الباسط الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الباسط الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله ولا يهمك يا عم ما تحملش هم ابعد الغم ربنا هيسترك ويسترك يا أختي وهيرضي ولادك ده ابن عمر بن عبد العزيز لما والده شافه داخل عليه بالهدوم المقطعة بكى في يوم صباحية العيد والناس عمالة فقال له يا ولدي حين سأله ما يبكيك يا أبتي قال خشيت أن ينكسر قلبك بين الغلمان قال يا أبتي العيد ليس لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خشي يوم الوعيد ومن أطاع ربه ومولاه ولم يعق أمه وأباه ربنا هيرضي وما تحملوش الهم أحبكم في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة الشيطان خايف عليه من هجرك القرآن خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران في الرحمة يا حيران